بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بنعمه ربنا نبتدي النهارده آم، اول واكبر رساله كتبها بولس الرسول رساله روميا والنهارده هناخد مقدمه طويله شويه لان المقدمه دي لو استوعبناها هتساعدنا في فهم كل حاجه هتقابلنا بعد كده في رسالة روميا رسالة روميا بيسموها ساعات إنجيل بوب يعني خلاصة فلسفة بولس الرسول تلاقيها في رسالة روميا خلاصة الإيمان المسيحي كله رسالة روميا آه، مفهوم الخلاص يعني ايه خلاص هنخلص من ايه ونخلص ازاي رسالة روميا كل التعاليم المسيحية برضو موجودة في رسالة روما فدي رسالة غنية جدا وهي رسالة تعتبر طويلة ط- يمكن أطول رسالة وبيعتبروها يعني أهم ما كتبه بولس وإن كنا احنا مش بنميز بين رسالة والتانية كل الكلام موحى به من الله ونافع للتأديب والتوبيخ روميا هي روما لأنه روميا دي ده العربي الفصيح القديم يعني وروما كانت أهم بلد في الزمن ده زي ما تقول أمريكا يعني الوقت بلد مسيطرة على العالم بلد آه، فيها الفلسفة فيها العلم فيها القوة لأن الإمبراطورية اللي بتحكم العالم ساعتها كانت إمبراطورية رومانية انتهت بعدها بحوالي 200 سنة يعني فضلت تحكم العالم وقت المسيح وبعد المسيح فترة طويلة عشان الواحد يعرف الرسالة دي اتكتبت امتى وليه أم، لازم نراجع حياة بولس كلها لأن بولس شخصية فريدة ومختلفة عن بقية التلاميذ تعرفين التلاميذ ال 12 كلهم من البلاد اليهودية بلاد فلسطين أغلبهم صيادين كلهم فقراء على درجة ضعيفة من التعليم واختارهم المسيح أثناء فترة خدمته وعاشوا مع المسيح لغاية صليبه وهربوا وقت الصليب واجتمعوا بعد القيامة وقضوا معاه أربعين يوم وحضروا الصعود وبعدين انسكب عليهم الروح القدس مع السبعين رسول وبدأت الكنيسة تنمو وتخدم كل ده ما كانش في بولس إذا بولس له من ال 12 تلميذ ولا هو من السبعين رسول يعني بولس لم يختار المسيح كما اختار التلاميذ والرسل أثناء حياته على الأرض إنما المسيح اختار بولس بعد صعوده للسماء له قصة خاصة بيه زي ما هنعرفها دلوقتي فبولس ما هواش من التلاميذ ال 12 وما هواش من السبعين رسول دول اختارهم يسوع أثناء حياته على الأرض في نص خدمته بولس في الوقت ده كان يجمع بين التدين اليهودي الشديد أبوه يهودي لكن في فرق بين اليهودية كدين والجنسية كبلد ممكن تبقى كذا بلد فهو كان يتمتع بجنسية رومانية يعني أبوه كان من الأغنياء بتوع بلد اسمها طرسوس نح- ناحية سوريا ودي بلد راقية بلد غنية أرستقراط والأغنياء كانوا بيشتروا الجنسية زي ما تلاقوا البشوات كده كانوا بيشتروا البشوية الأغنياء دول كانوا بيشتروا الجنسية عشان يبقوا من أتباع الإمبراطور قصاد كده بيتمتعوا بمزايا الجنسية يعني مثلا ما يتحكمش في أي محاكمة مش أي حد يحاكمه ومحدش يقدر يمد إيده بدون قضاء ويقدر يطلب إنه يقابل قيصر نفسه له مزايا له امتيازات حسب جنسية رومانية بولد اتولد بولس اتولد في العز ده فاتولد غني واتولد صاحب جنسية رومانية واتولد في بيت يهودي متدين بالرغم من كده أبوه وأمه ناس متدينين فلما بقى سنه سن الشباب الصغير 16 سنة كانوا يبعتوهم يدرسوا في الهيكل في أورشليم عشان يتربوا يهود صح عشان كده يقول أنا فريسي ابن فريسي ليه اليهودية ساعتها كانت فيها مجموعات متميزة زي مجموعة الفريسيين دول رجال يهود متدينين قوي حافظين قوي متزمتين قوي ويتميزوا عن بقية المجتمع اليهودي الفريسي ده شايف نفسه أحسن من اللي حواليه فراح درس على يد واحد علامة مشهور اسمه غمال إيل وكانوا زي نظام الأزهر دلوقتي تلاقوا كل حخام من دول يقف جنب عمود كده وتتجمع حواليه تلاميذه ويبتدي يدي المحاضرات فيبقى صاحب عمود في الهيكل يعني له مكانه المعروف اللي تلاميذه ومريديه يروحوا يقعدوا تحت رجليه يسألوا ويتعلموا فبولس قعد في الشغلانة دي كذا سنة وهو في بلده كان دارس يوناني بحكم أنه الثقافة في الزمن ده كانت ثقافة يونانية لغة العالم كانت اللغة اليونانية قبلها كان في أفلاطون وأرسطو والفلسفة كلها والعلم يوناني إذا بولس ده كان يتمتع بجنسية رومانية وبفلسفة أو علم يوناني وبتدين يهودي على أعلى مستوى مذاكر عهد قديم كويس قوي حافظ كويس قوي وله باع طويل في الوقت ده لما بقى كان في العشرينات يعتقد كده يعني بدأت بقى الصدام الشديد بين اليهود وبين الكنيسة المبتدئة الكنيسة المسيحية اللي لسه طالعة دي بدأ في صدام شديد اليهود بيعذبوا الرسل وبيضربوهم وبيضطهدوهم ما نعرفش بولس وقت صليب المسيح كان فين لكن ما جاتش سيرته في أي مخطوطة أو أي تاريخ هل بولس كان في أورشليم وقت صلب المسيح ولا لا هل كان في بلده طرسوس وسمع طبعا هو سمع كويس عن القصة ما حدش ما سمعش وقتها عن صلب المسيح وقيامته لكن هو ما كانش شاهد عيان خالص لما بولس بقى بقى بقى له كده اسمه بقى تلميذ غمالائيل وبقى شاب غيور كده على اليهودية ومشهور بدأ يضطهد اليهود بيضطهد المسيحيين مع اليهود فبقى يحضر المعارك اللي بتحصل ازاي يقبضوا على المسيحي ويضربوه ويهنوه لدرجة ان وقت استفانوس دي اول مرة تيجي بقى يجي ذكر شاول الطرسوسي اللي هو بولس في الكتاب استفانوس كان شاب تقي جدا وبقى مسيحي وبقى واحد من الشمامسة السبعة وأولهم وبعدين دخل في مناقشة طويلة مع اليهود انتهت برجمه فبولس وقف يشهد المنظر ان استفانوس بيترجم وكل الرجاله اللي بيرجموا قلعوا الرداء بتاعهم عند رجلين شاول يقف هو يحرس لبسهم وهم بيضربوا استفانوس ويموتوه ويقول الكتاب كان شاول شاهدا على قتله او حاضر الموقف ده طبعا لازم تتصوروا معايا ان شاول بيشوف منظر غريب قوي بيشوف استفانوس لأن استفانوس ده كان يهودي متدين في الأول والوعظة بتاعته اللي قالها في سفر الأعمال كلها من العهد القديم فأكيد كان بينه وبين استفانوس سابق معرفة بحكم إن هما شباب متدين في الهيكل شايف الشاب اللي زي الفل ده وشه منور لأنه الكتاب قال عليه كده إن وش استفانوس نور ساعة رجمه وشاف استفانوس وهو بيصلي ان ربنا يسامح كل اللي بيموتوه وطبعا دي غريبة على الفكر اليهودي وأرقى وأعلى من مستوى تفكير الناس اليهود اللي عندهم لسه عين بعين وسن بسن فكونه يسمع استفانوس بيصلي ويقول أنا أرى السماوات مفتوحة وابن الله جالس عن يمين الآب تكلم عن المسيح له المجد وبعدين يقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية أكيد الكلام ده أثر في نفسية شاول جدا إزاي واحد بيبيع عمره ببساطة كده عشان المسيح وازاي وشه منور وازاي مش خايف من الموت ازاي شايف السماء مفتوحة كل ده فرق مع شاول والأكتر من ده كله إن لآخر لحظة قدر ينتصر على نفسه وما يكرهش أعدائه وما يكرهش اللي بيموتوه لكن يصلي لهم ويشفع فيهم بعدها كان معاه جوابات توصية عشان يروح يمسك المسيحيين اللي هربوا من أورشليم كانوا بيهربوا بقى من أورشليم بسبب الاضطهاد للبلاد فلأن هو عارف البلاد السكة دي بيقطعها كتير ما بين بلده ترسوس وبين أورشليم قال لهم سيبوني أروح أجيب لكم اللي هربوا في دمشق فلأنه يهودي ثقة رؤساء الكهنة ادوا له جواب صوصية وخد شوية عساكر وطالعين على دمشق مسافرين يمسكوا المسيحيين وهما ماشيين في السكة حصل أول لقاء بين شاول وبين المسيح له المجد المسيح جاله في رؤية بنور كبير زي البرق كده وقع معرفش كان ماشي ولا كان على فرس وقع على الأرض وقال له الكلمة المشهورة شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك أن ترفس مناخس وبعدين قال له من أنت يا رب قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهد قال له طب يا رب ماذا تريد أن أفعل قال له ادخل دمشق وهقول لك إيه اللي يحصل ودخل ما بقاش شايف من لحظة الرؤية دي فقد البصر فبقوا يسوقوه ودي حسسته بمنتهى الضعف قدام المسيح هو فاكر ان هو اللي ايه عاوز يشيل اسم المسيح من التاريخ ده التحدي اللي قصاده يعني بولس كان شايف انه بغيرته كشاب يهودي عاوز يمسح اسم المسيح من التاريخ ويلغي شخصية يسوع الناصري اللي ماشيين وراها المسيحيين دي فدخل كده بيجروه جر لأنه بقى أعمى والمسيح ظهر لواحد اسمه حنانيا أسقف دمشق أو كبير المسيحيين في دمشق وقال له روح وبشر بولس وعمده وحنانيا في الأول كان مستكتر لأنه كان سامع عن شاول ده أنه مفتري المسيح له المجد أصر وقال له هذا لي إناء مختار لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسم فراح حنانيا لبولس ودخل وعمده بشره الأول وعمده طبعا هو قبل الإيمان بسرعة جدا ليه؟ لأن شاول مذاكر العهد القديم كويس جدا حافظه حفظ وعنده روايات وعنده الأفكار لكن هو كان اليهود بيقنعوه بيفسروا غلط ان المسيح الناصر يسوع الناصري مش هو المسيح لكن هو كيهودي مستني المسيح وكيهودي عارف المسيح ابن داود وكيهودي عارف المسيح لازم يموت ويفدي البشرية هو كيهودي مذاكر الأفكار دي عنده اليهودي المتدين قريب جدا للإيمان المسيح ناقصه زقة بس ويبقى مسيح لأنه لأنه متدين الكتاب بتاعه العهد القديم اللي هو بتاعنا كمان بيشهد عن المسيح وده اللي قاله ربنا يسوع لليهود فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة هي تشهد لي يعني اللي يفتش في العهد القديم يلاقي الكلام واضح جدا عن المسيح له المجد فطبعا هو في الثلاث ايام دول الاعمى ما كلش وما شربش وقاعد يفكر ويسترجع فطبعا ربنا حضره فقبل الايمان بسرعه واعتمد ونزل من عينيه وشوق وربنا اداله نعمة انه يفتح تاني وكانت بداية حياة جديدة وتحول من شاول الطرسوسي اليهودي العنيد الى بولس الخادم والرسول في الاول حب يبشر الناس في دمشق طبعا بقت شكلها وحش قوي اللي جاي يمسك المسيحيين انضم ليهم وبيبشر فتأمروا عشان يقتلوه فهرب أورشليم في الأول كل الكنيسة عايلة الهم وخايفة منه ليكون جاسوس فبرنابع قال لهم لا ده آمن وتعمد فانضم للكنيسة شوية واليهود عاوزين يموتوه برضه لأنه أصبح عار عليهم أصبح بولس ده يعني حاجة مش لصالحهم أبدا أنه أكثرهم تشددا وتعنتا يبقى واحد من المبشرين فهرب مرة تاني من أورشليم طبعا بإرشاد الآباء الرسل الأوائل وراح قعد في الصحراء فترة يعتقد ثلاث سنين في صحراء العربية ما بين الأردن والسعودية والمنطقة دي وهناك أعاد كل حساباته كراجل عقلاني خلي بالكم بولس عقلاني جدا ودي هتنفعنا كتير في الرد على كل العقلانيين لأن بولس فيلسوف بتركيبته تركيبته العلمية وتربيته وتجميعه ما بين الثقافة اليونانية والرومانية والتدين الشديد اليهودي وبعدين المسيحية خلته تركيبة كده مش مش أي شخص يتحلى بيه وطبعا ده اللي كان خطة ربنا عشان يستخدمه لخلاص العالم والأمة نزل بعد الثلاث سنين دول ابتدى يبشر تاني وطبعا بلاد اليهود كانت بتقاوم بشدة وعاوزة تخلص منه بأي طريقة فاستقر في خدمته في بلد اسمها أنطاكيا ومن هناك ابتدى يوعظ بقى براحته وبيخدم خوية قوي كنيسة كبرت على ايديه وشوية والروح القدس قال انه افرزوا لي برنابا وبولس عشان عاوزهم في مأمورية جديدة وبدأت حاجة اسمها الرحلات التبشيرية الرحلات التبشيرية دي يعني كانوا يطلعوا من أنطاكيا ناحية تركيا كده ويدخلوا على أوروبا ويلفوا في تركيا وبعدين يوصلوا لليونان واللفة تاخد 3 أربع سنين يبشروا في كل بلد ويعملوا كنيسة ويرشموا كهنة ويرجعوا تاني أنطاكيا بولس طلع ثلاث رحلات زي كده كبار هم دول كانوا سبب غزو أوروبا المسيحي الغزو الروحي طبعا وتعرض فيهم للموت وللقتل وللآلام بكميات يعني ملهاش آخر من, من الآلام اللي تعرض ليها إلا أن الخدمة على أيديه نجحت وبقت أوروبا كلها مسيحية ويرجع الفضل كله لمعلمنا بولس الرسول يعتقد أن بولس تقابل مع المسيح في نهاية الأربعينات من القرن الأول يعني إذا قلنا أن المسيح صعد للسماء حوالي 30 ميلادي نقول أول عشر سنين كانت الكنيسة المبتدئة بتاعة الآباء الرسل في أورشليم ويدوب بتطلع السامرة كده ولسه بتنمو ببطء على آخر الثلاثينات حوالي 38 المسيح قابل بولس الرسول ومن بداية الأربعينات بدأت خدمة بولس تنمو شوية شوية ومع أول الخمسينات بدأت الرحلات التبشيرية لغاية خمسين ميلادي ما كانش اتكتب حاجة في العهد الجديد يبقى قصة الرسائل اللي احنا هندخلها دي ما كانش ما كانت ما ابتدتش بدري مع بولس يعني مش بولس أول ما آمن قعد وقعد يكتب رأيه مثلا في المسيحية لا ده بعد خبرة عشرين سنة مع المسيح عشرين سنة من الوعظ والتعليم والتبشير في كل البلاد على الأقل عشرين سنة ابتدى يضطر يكتب لأنه لما بدأ يكتب كان بيكتب بخبرة بخبرة روحية عميقة وبخبرة خدمية خبرة التعامل مع واقع الخدمة مع تبشير الجماعة الوثنيين وتبشير الجماعة اليهود نسيت أقول لكم أن الآباء الرسل لما لقوا أن ربنا شغله بقضية أوروبا دي أو البلاد الغير يهودية ادوا له يمين الشركة وقالوا له خلاص يا بولس أنت تبقى مسؤول الكرازة للأمم كلمة الأمم يعني غير اليهود وبطرس يبقى مسؤول الكرازة لليهود فيبقى بطرس مسؤول عن كل من يكرز للبلاد اليهودية أو لليهود الشعوب اليهودية أما بولس فيبقى المسؤول الرسمي من قبل الكنيسة عن الكرازة للوثنيين وغير اليهود بالرغم أنه هو يهودي ويهودي مذاكر عهد قديم جدا إلا أنه كان برضه أفضل واحد يكلم الجماعة الأمم لأنه بقية التلاميذ دول يهود قلبا وقالبا لا يعرفوا ثقافة يوناني كفاية ولا يعرفوا فلسفة ولا لفوا العالم زي بولس فيعني على قدهم فاللي ينفع أكتر في المهمة دي كان بولس بولس الرسول كتب 14 رسالة تمثل نص العهد الجديد يعني بولس يعتبر كاتب نص كتاب العهد الجديد بولس الرسول التقى بالآباء الرسل أكتر من مرة التقى بطرس ويعقوب ويوحنا واحتمال يكون التقى بالباقيين كمان بولس الرسول بدأ كتابته سنة تقريبا 52 برسالة لبلد صغيرة اسمها تسالونيكي أول رسالة كتبها تسالونيكي الأولى والثانية لما بعد ما بشرهم أثناء الرحلة الأولى تعرضوا لاضطهاد شديد قوي من اليهود فبعت رسالة يصبرهم يقول لهم اليهود طبعهم كده وبيضطهدوا المسيحيين في كل مكان وهم اللي قتلوا المسيح فما تستغربوش وطولوا بالكم المسيح قرب يجي دول كانت أول رسالتين كتبهم بولس تسالونيك الأولى والثانية كتبهم أثناء رحلته التبشيرية الثانية وانشغل فيهم بموضوع المجيء الثاني فبنحفظها كده تسالونيك الأولى والثانية أثناء الرحلة الثانية موضوعهم المجيء الثاني الشاطر اللي يحفظ بقى الكلام عشان لو حفظته تقدر تلاقوا الرسائل سهلة بعد كده أثناء الرحلة الثالثة ودي كانت رحلة طويلة قوي قضى جزء كبير في تركيا وفي في اليونان بعت أربع رسائل كبار منهم رسالة رومي كانت تقريبا ما بين 56 57 ميلادي لغاية 60 ميلادي بعت رسالة كورنثوس الأولى والثانية ودي بلد كلها مشاكل كورنثوس دي فكان بيحل المشاكل وبعت رسالة روما روميا ورسالة غلطية عشان موضوع معين هنناقشه دلوقتي في الوقت ده بولس ما كانش راح روما يعني أغلب الرسائل كان بيبعتها لبلاد سبق وزارهم فعارفينه فالناس عارفاه ويعتبروا أولاده فبيبعت لهم بالود يا أولادي مشتاق لكم وحشتوني اثبتوا في الكلام اللي أنا علمته لكم ده كان مضمون أغلب الرسائل أما رسالة روميا كانت تتميز أنه بيخاطب ناس ما شافوهوش طب إيه اللي خلاه يكتب لهم هنا ده موضوع مهم قبل ما بولس ينطلق أوروبا المسيحية كانت دخلت أوروبا في كل بلادها من يوم الخمسين من يوم عيد العنصر لو تذكروا أن ساعة حلول الروح القدس على الكنيسة أنه كان في يهود من كل بلد بيحجوا في أورشليم ولما بطرس وعظ الوعظة المشهورة بتاعته الجماعة دول أمنوا وسمعوا كل واحد منهم لغته اللي اتولد فيها فكان منهم ناس من روما ومن اليونان ومن تركيا كل الناس دي أمنت وتعمدت ال 3000 شخص ما كانوش كلهم جماعة يهود من من اليهودية كانوا يهود بس من بلاد تانية اسمهم بقوا اليهود المتنصرين اليهود اللي اتنصروا ورجعوا بلادهم فبدأوا الخدمة في بلادهم من سنة 30 ميلادي من يوم ما الكنيسة اتولدت يوم عيد العنصر لأن اليوم ده كأن ربنا له المجد جمع ناس من كل البلاد وحل بالروح القدس وعمل معجزة يوم الخمسين والوعظة جابت 3000 نفس والنفوس دي كلها رجعت بلادها فأصبحوا خميرة خدمة وكرازة في كل بلد لكن طبعا ما كانش فيهم رسل بالمعنى والقوة بتاعت الآباء الرسل ولا بولس ولا بقية الرسل فكانت الكرازة ماشية بالهادي كل واحد يكلم جاره ويكلم قريبه وبدأوا يزيدوا كيهود متنصرين ومنهم ناس كانوا بيقابلوا بولس في البلاد اللي بيسافر فيها في تركيا وفي سوريا وكده واتعمدوا على ايده او ايدين ناس تانية ورجعوا برضه روما فأصبحت المجتمع المسيحي اللي في روما ده مجتمع مخلط نصه يهود متنصرين ونص جماعة وثنيين بقوا مسيحيين خلي بالكم لأن هي وده أساس كتابة الرسالة كلها فركزوا في الحتة دي الكنيسة بتاعت روميا كنيسة صغيرة لسه يعني الشعب المسيحي اللي فيها ما كانش ضخم لسه لكن في شعب جزء منه يهود تنصروا وجزء منه أمميين وثنيين اتعمدوا بقوا مسيحيين ولأن ملهمش كبير فأصبح كل واحد بيمشي نفسه بأفكاره فاليهودي فضل متمسك بحاجات يهودية كتيرة بالرغم أنه بقى مسيحي زي السبت وزي الناموس وزي الختان والأممي عارف أنه المفروض يبطل يعمل خطايا لكن يعني برضه ما هواش فاهم ايه علاقة الناموس بالموضوع ولا الختان ولا فما بقى في تساؤلات كتير أضيف للمشكلة صعوبة إن جماعة من بلاد أورشليم كانوا في الأصل يهود وتنصروا وكان منهم كهنة يهود زي ما تقولوا يعني لقوا إن هم هيتسووا بالجماعة الوثنيين اللي كانوا في يوم من الأيام بيحتقروهم اليهودي طول عمره يحتقر الأممي ويعتبره كلب سوري ده دي اللغة بتاعتهم اليهودي دي عنده العجرفة دي يعتبر كل من هو غير يهودي هو مش بني آدم عندهم كده إحساس بال superiority يعني أحسن من كل الناس العداء للسامية اللي يقرأ منكم الجرايد يشوف الحاجات فهم اليهود عندهم الإحساس ده فإزاي بعد ما يبقوا مسيحيين يتسووا بناس كانوا في يوم من الأيام بيعبدوا الأوثان وبيزنوا فالجماعة دول طلعوا ببدعة أو بفكرة غير مسيحية أن بد لكل مسيحي أن يكون يهودي أولا ولا بد لكل مسيحي أن يختتن في جسده أولا ولا بد للمسيحيين أيضا أن يخضعوا للناموس وكأنهم عاوزين يسحبوا المسيحية تاني ويخلوها إيه يهودية يرجعوا المسيحية جوه اليهودية طبعا الفكرة دي قلبت الكنايس كلها مش في روما بس ما كل الكنايس مخلطة كل الكنايس بره بره اورشليم اورشليم ما فيهاش امم كلها يهود اتنصروا لكن اللي بره بلاد اليهودية في كتير وثنيين بقوا مسيحيين فابتدى يحصل قلق فبولس لما سمع بالقصة دي نزل هو وبرنابا سنة 51 وقعد مع الآباء الرسل وقال لهم انتوا بتقولوا الكلام ده قالوا لا قالوا بعتوا حد يقول كده قالوا لا قالوا يعني ده مش كلامكم لا مش كلامنا إذا الناس دول دخلاء ولازم نوقف كلامهم لأن كلامهم هيأذي الكنائس وهيضيع الجماعة الأمميين دول اللي احنا قلنا لهم الإيمان بالمسيح والمعمودية وبطلوا خطية وخلاص لا قلنا لهم ختان ولا قلنا ناموس ولا قلنا حاجة فاتفقوا الكنيسة الأولى مع بولس على الكلام إنه لا يثقل على الراجعين من الأمم بقولة ناموس وختان وإنما بس يعني نركز معاهم في التوبة عن الأعمال الوثنية القديمة بالرغم من المجمع ده ده كان اسمه مجمع أورشليم الأول سنة 51 بالرغم أنه مجمع نجح وطلع بولس فرحان قوي ان الكنيسه كلها في صفه لان ده كان رايه ان الناموس مش مهم الختان مش مهم السبت بطل ده كان رايه لكن الجماعه دول بيقولوا تلاميذ بيقولوا فلخبطوا الدنيا كانوا الناس دول اصحاب بدعه التهوى وصلوا لغايه روما وقلبوا دماغ الناس وطبعا ما فيش موبايلات وما فيش انترنت وما فيش بقى مراسلات سريعه ففين بقى هم وفين الرسل يعرفوا منين ان كان ده كلام الرسل مش عارفين بيقولوا الرسل بيقولوا فهم مصدقين فبسبب البلبلة دي اللي موضوعها أهمية الناموس والختان والسبت واليهودية والفرائض في خلاص الإنسان بولس كتب رسالة روميا يبقى رسالة روميا كتبت للدفاع عن قضية أن الخلاص بالمسيح فقط المسيح له المجد فقط ودي هنشرحها يعني إيه بقى المسيح فقط دي يتخللها التوبة والإيمان والمعمودية والأسرار وكل حاجة لكن ما فيش هنا في الموضوع الختان ضروري لا مش ضروري الناموس اليهودي ضروري لا مش ضروري الفرائض والذبايح اليهودية مهمة لا مش مهم كل ده ملوش قيمة في خلاص الناس ده موضوع الرسالة كله وطبعا ده هيلم الكنيسة لما واحد ليه هيخلي الأمم يشم نفسه ويحس إن هو مسيحي حقيقي ويخلي اليهودي يقلع الثوب اليهودي ويبقى مسيحي حقيقي فيبقوا كلهم مسيحيين لا عادوا يهود ولا عادوا أمم لأن كل واحد هيتمسك بأصله هتتقسم الكنيسة وترجع لورا إذا رسالة روميا لو عاوزين نفتكر كلمة واحدة فيها تفتكروا كلمة الخلاص هي أكتر رسالة بتناقش مفهوم الخلاص الخلاص في المفهوم المسيحي أكتر رسالة بتناقش الموضوع ده وعشان كده الرسالة دي لازم كل مسيحي يكون عارفها ويكون فاهمها لأن هي دي موضوعك اللي بيميزك عن واحد تاني غير مسيحي الغير مسيحي عامل خطية زي زيه طيب الخطية بتاعته تتشال ازاي يقعد يقول لك بقى نجيب حيوان يموت بدالي هكفر عن خطيتي بأعمالي نقول له لا كل ده منفعش نقول لك بقى الخلاص عندنا يمشي ازاي فإذا مفهوم الخلاص وقضية الخلاص هي قضية رسالة روم وكملها في نفس الوقت في رسالة غلطية لأنه نفس الجماعة المبتدعين وصلوا منطقة غلطية ونشروا أفكارهم فاضطر بولس برضه يخاطبهم في نفس الموضوع بس بطريقة تانية وإن كانت رسالة روميا أكبر ويمكن أدسم من رسالة غلطية يبقى نراجع أنا عارف طولت عليكم النهاردة لكن هي مقدمة مهمة لأن اللي يستوعبها بعد كده يلاقي الكلام سهل لأن اللي يقرأ الكلام لوحده ممكن يلاقيه صعب رسالة روميا كتبت حوالي 58 ميلادي كتبها بولس الرسول أثناء الرحلة التبشيرية الثالثة من بلد اسمها كورنثوس كتبها عشان يشرح مفهوم الخلاص لكنيسة روميا المشكلة من يهود متنصرين ومن أمم مؤمنين أو متنصرين فالكنيسة كوكتيل عاوز يخليه مزيج واحد فشرح مفهوم الخلاص اللي لا يعتمد على الناموس ولا الختان ولا الفرائض وإنما على عمل المسيح له المجد اللي قدمه للكنيسة الرسالة دي عبارة عن 16 إصحاح 11 منهم فكر 11 منهم شرح للقضية عشان كده هتستغربوا انه جزء كبير من الكلام في الاول هيبقى مفهوش تطبيقات مش بيقول توبوا وامنوا واعملوا الكلام ده مأجله للاخر هو بيشرح اليهودي بيفكر ازاي والوثني بيفكر ازاي والمسيح خلص العالم ازاي كل ده عمال يشرحه في 11 اصحاح من اول 12 يبتدي يقول نعيش المسيحية ازاي فهي رسالة متكاملة أولها ما هي المسيحية إنجاز التعبير في أول 11 إصحاح ثم كيف نعيش المسيحية من 12 ل 15 عشان كده بقول لكم رسالة قوية وهامة جدا لو الواحد ذاكرها وفهمها يبقى مسيحي حقيقي ليه وكيف آخر إصحاح بعت سلامات لكل اللي يعرفهم عشان يأكد إنه له ناس في البلاد دي وإن كان لسه ما راحش ومن أول رسالته لآخر رسالته بيقول لهم أنا جاي لكم أنا مش بكتفي بالرسالة أنا بس مش قادر أسيب كورنثوس في الوقت ده لكن أوعدكم قدام ربنا إن أنا هجيلكم لأن بولس كان له طموح روحي إنه يوصل لروما ويكرس في قلب الأسد لأنه كان عنده إيمان إذا دخلت المسيحية روما العالم كله بقى مسيحي وكان معاه حق لما المسيحية كبرت في روما بعد كده بعدها بحوالي 200 سنة العالم كله أصبح مسيحي فكان هو بيفكر بالروح القدس صح انه لما يوصل للقلب يقدر بقى كل الدم اللي طالع من روما في العالم كله ده يبقى مسيحي ويأثر على فكر العالم كله فبولس كانت طموحاته الروحية بلا حدود يعني كان عارف ان ربنا عاوز يستخدمه وربنا جاله في سفر الأعمال 23 وقال له يا بولس ما تخافش زي ما شهدت لي في أورشليم لازم تشهد لي في روما فرب المجد حقق طموحات بولس بس بعد كتابة الرسالة وخلاه يوصل روما يحاكم في روما ويشهد للمسيح في روما وهو مسجون فهو دخل روما لكن دخلها بعدها بسنين كسجين مش دخلها كمبشر براحته دخلها كأسير هحكي لكم بآخر دقايق القصة كلها ماشية ازاي يعني كل إصحاح بيقول ايه من قبل ما نقرأ عشان بولس يشرح الخلاص الأول أنا لما أقول لواحد معرفش حاجة خالص أقول له هشرح لك الخلاص هيقول لي إيه خلاص من إيه خلاص يعني إيه قبل ما تقول لي الخلاص بالمسيح ولا بالناموس هو ايه اساسا كلمة خلاص يعني هخلص من ايه قول لي ايه المشكلة فبولس في اول اصحاح قال ايه مشكلة الناس مشكلة الناس الخطية لان الخطية حكمت على البشر بالاعدام وغضب الله معلن على جميع فجور الناس واثمهم فكل الناس تحت غضب ربنا وركز هنا على الأمم وابتدى يقول شوفوا حياة الأمم وصلت لإيه شوفوا الزنا شوفوا الشذوذ شوفوا القتل شوفوا عبادة الأصنام شوفوا إزاي الإنسان تدنى في مستواه بالخطية لا عارف يعيش ومحكوم عليه بالموت يبقى في فساد في حياته وفي موت مستنيه وربنا غضبان عليه يبقى الخلاص من ايه من غضب ربنا الخلاص من الموت الخلاص من الفساد الخلاص من الخطية ففي الأول عرض لنا المشكلة مشكلة الإنسان هي الخطية هي الفساد هي الموت اللي دخل طبيعتنا هو غضب على البشرية بسبب الخطية طبعا الكلام ينطبق تماما على كل من هو أممي وثني قالوش ربنا اليهودي ممكن يتخيل ان الكلام ده ما ينطبقش عليه فمسك اصحاح اتنين وقال تعالوا نشوف اليهود الاممي فاسد ومنحل وعايش في الخطية ويستحق غضب ربنا طب واليهودي قال اليهودي خد ناموس وخد انبياء وخد وعود من ربنا وماشي غلط في الاخر ولا واحد منهم التزم ولا واحد منهم تمم المطلوب منه كاملا فاليهود كلهم عليهم غضب ربنا فيبقى جمع الكل في البداية قال الأمم ربنا غضبان عليهم واليهود ربنا غضبان عليهم وفي إصحاح ثلاثة قال إذا الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ودي آية مهمة جدا في روم من مفاتيح سفر روم الآية دي ليه؟ عشان لازم يبان ان كل البشر عاجزين يخلصوا نفسهم عاجزين يبرروا نفسهم مهما عملت مالكش حل مهما عملت عملت ناموس وفرايد وذبايح عملت خير ده ما يلغيش الصف السبقات اللي عملتها ما يلغيش انك دست على ربنا ما يلغيش انك في فساد في طبعك ولما وصل ان اليهود والامم اتسووا في الغضب الالهي واتسووا في قضيه الفساد والخطيه والموت قال عشان كده ربنا بعت ابنه الوحيد يكفر عن الناس كلها وبدا يشرح مفهوم الكفاره ان المسيح له المجد هو الوحيد الذي بلا خطيه هو اله حق من اله حق ابن الله بالحقيقه هو اللي جه بقى انسان عشان يموت ويفدي الكل امم ويهود وشرحها كده في جزء صغير في اخر اصحاح ثلاثة وبعدين هيعيد شرحها في بالتفصيل بعد كده كده الواحد يقول طب ما هو خلص المشكلة لا ده في مشاكل فرعية كتير بقى اول مشكلة فرعية تطلع ايه طب وكان ربنا اختار اليهود ليه طب وكان ايه قيمة واحد زي ابونا ابراهيم ابونا ابراهيم هو اللي ربنا قال عليه بار طب كان فين ابونا ابراهيم البار لما انت بتقول مفيش بر غير بالمسيح مش كده ففي اصحاح اربعة مسك شخصية ابونا ابراهيم وحللها تحليل فلسفي مسيحي دقيق ان ابونا ابراهيم امتى اتقال عليه بار لما اتختن لما سمع موسى ده موسى ده من عياله بعدها بألف سنة فين هو فين موسى ده موسى بعديه بكتير لكن إبراهيم تبرر بالإيمان لما حط ثقته في ربنا حسب بارا إذا نفس القضية المسيحية إن إحنا لا هنتبرر بالختان ولا بناموس موسى وإنما لما نحط ثقتنا في المسيح اللي فدانا نحسب أبرارا زي أبونا إبراهيم فطلع أن أبونا إبراهيم مش بتاع اليهود ولا حاجة طلع أبو الإيمان أبو كل من يؤمن اللي يؤمن بالمسيح يبقى أبونا إبراهيم أبوه ما بقاش فيها يهود بقى أصحاح خمسة دخل في قضية تاني طب ليه الخطية ماشية في كل البشرية قال لأن البشرية كلها ليها أصل واحد هو آدم وآدم أصل المشكلة آدم دخل الخطية للعالم فلازم يجي آدم أصل جديد للبشرية يغير شكل البشرية فالمسيح هو آدم الجديد اللي جه شال الموت والخطية ودخل القداسة والحياة الأبدية وقعد يشرحها بالتفصيل ازاي المسيح هو آدم الجديد اللي أعاد الخلق الجديد وبقينا احنا مش تبع آدم بقينا تبع المسيح في أصلين أصل آدمي محكوم علينا بالإعدام وأصل مسيحي مفتوح لنا سكة الأبدية أنا بحكي الرسالة باختصار شديد فحاولوا تركزوا يبقى إصحاح واحد قال الأمم محكوم عليهم بالإعدام إصحاح اتنين قال اليهود كمان محكوم عليهم بالإعدام إصحاح ثلاثة قال الكل محكوم عليه بالإعدام والخلاص بالمسيح وحده إصحاح أربعة قال أبونا إبراهيم مش بتاع اليهود ولا حاجة بتاع الإيمان إصحاح خمسة قال آدم يموت الكل والمسيح يحيي الكل إصحاح ستة يقول في إيه يقول طب المسيح فدى البشرية خدنا الحكاية دي إزاي إزاي أنا أبقى تبعه إزاي أخد الحياة دي منه وأنا ميت فيبتدي في صح ستة يقول لنا هنا يدخل سر المعمودية المعمودية تنقلك من بني آدم يعني هتموت إلى إنسان مسيحي تبع المسيح يعني هتعيش والمعمودية محتاجة إيمان والإيمان والمعمودية هما أساس الخلاص إصحاح سبعة يقول كده المشكلة انتهت يقول لا لسه طول ما أنت عايش هتلاقي جواك قوتين قوة بتشدك للقديم تقول لك خليك زي البني آدمين يعني عيش في الخطية وقوة بتشدك للحياة الجديدة بتاعة المسيح خليك شبه المسيح والصراع ده هيستمر طول حياتك والصراع ده لأنك مسيحي والصراع ده اللي هيدخلك الملكوت لو ميلت كفة المسيح عن كفة آدم ففي صحاح 8 يحل المشكلة ويقول إيه بقى اللي هيعرف يعيش بالروح مش بالجسد يعني يبقى شبه المسيح مش شبه آدم يعني مش مش بالخطية لكن بالقداسة ده اللي ضمن مكانه في الحياة الأبدية وفي آخر إصحاح 8 يحط تسبيحة جميلة ويقول يا سلام على خطة ربنا اللي لما لقى كل الناس عاجزة نزل بنفسه خلصنا بمحبته فدانا عشان يحضر لنا الأبدية تفتكروا في إيه ممكن يفصلنا عن المسيح بعد كل اللي عمله إصحاح تسعة وعشرة وحداشر بقى يناقش مفهوم عند اليهود متعب شوي مفهوم الاختيار اليهودي لغاية النهاردة شايف ان هو ايه شعب مختار وقال ايه ان هو شعب مختار يبقى ربنا مش من حقه يختار حد تاني فبولس ابتدى بقى يناقش القضية دي قال له كويس ربنا زمان اختارك وما طلعتش قد قد كده وما التزمتش هو ربنا ممنوع انه يختار حد تاني طب ما من حقه يختار تاني ايه اللي يمنع ربنا انه بعد ما اختار الشعب اليهودي ولقى الشعب اليهودي رفضه انه يختار كل المؤمنين بعد كده ابتدى يناقش فلسفة الاختيار وابتدى يثبت من العهد القديم لليهود المتنصرين ان فكرة ان ربنا يرجع يختار شعب غير يهودي دي فكرة في العهد القديم مش فكرة عهد جديد وجاب عشرات من الآيات من العهد القديم اللي تؤكد أن الله من البداية له غرض في خلاص العالم كله مش خلاص اليهود بس يبقى كده صار مفهوم الاختيار وطلع أن ربنا اختار زمان اليهود عشان يجي منهم لكن لما جه وقدم الخلاص قدمه للعالم كله وهو يختار كل من يؤمن به وساعتها برضو ختم الكلام وقال ما أبعد أحكامك رب عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء وختم الجزء اللي فيه شرح قضية الخلاص بالتفصيل من إصحاح 12 بدأ بقى إيه يقول إحنا كمسيحيين نعيش إزاي قال لازم نعيش حياة شكلها جديد شكلها مختلف غير حياة الناس العادية لأن لو عشنا بني آدمين عاديين يبقى ما خدناش المسيحية يبقى ما عملش فينا حاجة المسيح فلازم تقدموا حياتكم ذبيحة حية وتبقى شكلكم كيت وكيت وابتدى يرص بقى ابتدى يشرح لنا ازاي نعيش بناموس المحبة مش بناموس العهد القديم وان القاعدة الأساسية في التعامل المسيحي بين الإنسان وبين كل البشر هي كلمة المحبة هي الأساس في التعامل مع الكل وابتدى يشرح المحبة بتفصيلات وتطبيقات كتيرة قوي ازاي المحبة أهم من الالتزامات العبادة وأهم من حرفيات الصلاة والصوم المحبة قبل أي حاجة وفي آخر الرسالة قد أقدم لهم كلام حب رقيق جدا ليهم وأقدم لهم في الآخر سلامات وتحيات خاصة لكل من عرفوا وقابلوا وخدموا طول حياتهم أنا بدعوكم من قبل ما نبتدي الرسالة تبتدوا تقروها احنا النهاردة ما خدناش ولا سطر فيها وصعب ناخد فيها سطر لأنه كان لازم نقول مقدمة طويلة زي كده وأعتذر لكل اللي أحبطوا أنها تحولت إلى محاضرة أكتر منها آية آية بس هي محاضرة مهمة تبدأون الخلفيات دي هتلاقوها تساعدنا في فهم كل الآيات اللي هتقابلنا الفترات الجاية وزي ما بقول لكم اللي يفهم روميا يبقى فهم كل حاجة اللي هيفهم روميا هيقدر يفهم كل حاجة بعد كده فأشكركم على احتمالكم ونكمل المرة دي.